سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم عندي المهم تبقى وياي وابقى انا اعيش بقلبك مثل النفس كون الصيف بس انا شمه
سلام دوستان دیجی داریوش مالمیر هستم اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش با مدیریت خانم شبنم شهاب
الخوف في رجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كاف يسكتنا الخوف في رجف الخواف واحنا ما حد خوفنا سكت العالم من نحكي وما حد كاف يسكتنا
حلوة تلعب لعب رقمة بتستاهل خلتي بتشرب الجسم وتحتلني بالكامل بالعشق ماكو ترى ممنوع يا عالم العشق له للسهر من خلق للنايم قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي يا قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي
Hey, my goodie, I'm a goodie, I'm a banana. Hey, chop on a nigga, turn to a stunner. Hey, bitches on my dick, come give me one and one. Hey, my goodie, aight. Hey, hey, my goodie, I'm a goodie, I'm a banana. Hey, chop on a nigga, turn to a stunner. Hey, bitches on my dick, come give me one and one. Hey, my goodie, aight. Hey, my goodie, aight. Hey, my goodie, aight. Hey, my goodie, aight. Hey.
DJ Dariush Malmir
هتيجي في ايدك حال شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات ليه قلبي تسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضرب لك بالتعظيم هاي هتيجي في ايدك هاي شايلة الدنيا مفاجآت بتبلنا من البدايات قلبي تسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضرب لك بالتعظيم
وارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع دلع دلع كل الحلوين دلع كل الحلوين شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش الا معنا الناس الغالية ونعيش أجمل سهراية بالصحبة الحلوة كفاية ونسيب السهرة الحلوة دي ونروح على فين صح صح صح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص ارقص واختار
دوستان شما شنونده این میکس از دیجی داریوشمان میرست
DJ Darius Malmi
عايز احب انا مش فاضي زعلانه مني وده العادي فباخدها على الهادي يا بت انت مراتي اتقابلنا افترقنا اشتغلنا انشغلنا عامله دوشه عامله ازمه انت طالق لو اتكرر الكلام ده Baby, just move to the tempo. Super no tengo tiempo. I'm tryna get to the end zone. I cannot wait till your friends gone. We gon' be litty from night to the morning. Cruising Dubai in my new Austin Martin. You say that you got a man, but baby, I'm way more important. Let's go, baby, come and get a taste of the nana. If your man wanna talk, no habla. I got the grata, and I ain't scared to let it off. That's word to my mama. I'm a G A N G S T A. Shawty fell in love, she will never be the same. Girl, you need a man with some moolah, moolah, and you know Super Psycho gon' give it to ya. Everybody put your hands حاجة مش واصلة لك خلينا اوضحها لك في شغل في كاش في اغاني في افلام مفيش وقت عشان افضلك Let's go!
انا ماشي فين جدول التقسيم عايزك تشوفني تعملي تسمعيني تعالي حفلة على
لا أجيب أكثر من دقيقة بشوف لك حل وطريقة ما أقدر أستغنى عنك وهذه الحقيقة أجيب أكتر من دقيقة شوف لك حل وطريقة أقدر أستغنى عنك وهذه الحقيقة وأحيانا ريح يا ناري عينك ظلت سهرانة وقلبك نار وهو العانة والله أخذت الخيانة يا ناري أحيانا ريح عينك والله سهرانة قلبي نار والعانة والله خط الخيانة هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل هذا الليل الليل وياك احس طعم السعادة من أين لك هذا اي طمع بحبك شوية زيادة وياك أحس طعم السعادة من أين لك هذا طماع بحبك شوية زيادة وأحيانا ريح يا ناري عيني ظلت سهرانة وقلبي نار والعانة والله أخف من الخيانة يا ناري يا ناري عينك والله سهرانة قلبي نار والعانة والله خط الخيانة
جايك وراح يهري خليك سما فوق فوق واترك القاع بس للقاع هد اعصابك خليك ذوق واشرب لك شاي ونعناع جايين بنفس الاشراع قاعدة على العرش وجيشي الذراع اجلود لحد النخاع وانا بعدام وهو باع طرشوله طر طر طرشوله يبغاها شر شر DJ Dariush Malmi wins.
لو اسمي مر مر يفزوله نجيك اذا اغتر برشوله هلا والله
جايكم وراح يهنا
الجي جايكم وراح يهري اوه يلا يا عيب ومناك عشرتك اخذها معاك ايش فيك وجاك تبيها عراك بس لا تنسى تجيب ربعك وياك بيني وبينك براك سألني يجيك ضراك انا سواق علي الطلاق محتر وبنفس الوقت انت اخيك اي وبائي حجي في غمة الذوق والرقة هذا اللوني حقي لا بقلي بس انا خق انا يبا انا الاصلي ولصالحك تصير خصمي يلا يا تروح اقري جي جايكم راح يهري
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش تعال شبحك حب شبحك دلا تعال تعال يا بن الحلا بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال اريد اقنك اني قبض عليك واريد اشرد بيك تروح ما اخليك تعال تعال تعال ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام روحي متخبر عليك هواي تعرف احساسي شنو شنو خبل وكلش حلو واني متخبل عليك هواي شبعك حب شبعك دلال دلا تعال يا ابن الحلال حلا بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال واريد اشوف فيك عم عم عم
فيا يخليك انا عايش ليك ولعينيك يا عمري بارك الله عليك ليا يخليك ده انا عايش ليك ولعينيك يا عمري انت اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلاديك يا عمري اللي بتمنى واديني بقولها ما بغيتش نضيع الدنيا بلاديك يا عمري يا علام الله اللي بقلبي انا والله والله فرحان ألف في بلاد عشان حبي وأجيله لو في أبعد مكان يا عالم الله باللي في قلبي أنا والله والله فرحان ونمشي بلاد عشان حبي وامشي لو في ابعد مكان وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفك بنتي تولد بيبة ودي افوكا وانا نطبع تيفك وانتي تطبع تيفي وما انتي لا في داركا وتجيب بلاد كيفك وتجيب ولاد كيفك بنتي تولد بيبة ودي افوكا وانا نطبع تيفك وانتي تطبع تيفي وما انتي لا في داركا
خيبلو مشتاق لك وينك مو قلبي وقف خيبلو بس رد علي مو وجهي لون الخطاف جنك نمت نوم الهنا هاي الحب شو مختفي محتاج لك حاجة هوا مشتاق لك قلب الوفي قلب الوفي قلب الوفي Why did you hurt me? You go. Why did you leave me? You go. I'm lost in her without you. I need you to let me.
وخاف لا موت وبتدليني وخاف لا موت وبتدليني خايفة لو مش لاقي لك وينك مو قلبي وقف خايفة لو بس رد علي ومو وجهي لون الخطا Gang, gang, it's a Middle Eastern thing. Bang, body built like a million. Back, let me back, back, back that thing. Smoke a shisha on private jets. Driving Benz, throwing money on a gems. حبيبي ما اريد بعد حس. حبيبي ممنوع اي لمس. عمري يلا عد لف لف. Woo. الو الو لا دوستان تخابر.
شما شنونده این میکس از دیجی داریوش ماهیر هستید
احلم وانا نايم احلم وانا صاحي ويعيش ارتاحي والفقر انظر وساعات بركب بطلة وحركات وانا ماشي عليك وبصرف في كاشات ومعايا فلوس يا مصري ودولارات غير اللبس الغالي على الشماعة انا عندي في جراشين عربية بفلوسي انا هركب طيارات مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير
الفلوس تحضر هاتلي من الاخضر الفلوس بتمر دلعوني اكتر هالكل يفيضر مودي يتغير الدنيا العشرة بس الافضل كله يتحير لما احضر كله بيوسع ايوه انا الافضل مليونير مليونير بكره هبقى مليونير مليونير مليونير بكره هبقى مليونير انا انا بنوتة سكر وكيوتة لكن عايزك تحضر قلبي هصرف واتدلع هنا واضيع اصل الشياكة هنا لعبتي انا على وضعي وخافي من بابا انا زن اوي اوي لكن وانقمش على هادي يا زغاديش هفضل اقلع وعلماني ماني هتشوفي وادروش صح كده انا سينيوريتا هلف العالم والخريطة ايوه انا صعبة انا مش بسيطة قطة كيوت لكن عنيدة I'm a winner, I'm a winner, any game I'm a winner. Hey sugar, hey sugar, don't mess with the armor. You play with the joker, you fall forever. Ha! You fall forever. مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير
انتي بسكوتة يا مقرمشة يا بنتي ده انتي قطة مخربشة أموت فيكي وانتي مفرفشة منعكشة قاعدة جوه قلبي مربعة انتي لوحدك مربعة
Mal mehr Wings.
لو هتسأل عنهم أقول ما كانوا صحابي صحاب كتير صحاب أونطة باعوني أب أول محطة مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطة علمت على صعبة علامة مش انت طرزة دي حرامة كلمة صحاب بقت قديمة أنا شفت غدر منهم ياما انا المظلوم مليان هموم انا جوايا احسن بالكوم مش لاقي صاحب عليه اتصاحب من اللي شفته بقيت مصدوم صاحب اونطه ان صاحب بقت قديمه صاحب كتير صاحب اونطه باعوني ابقى اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطه علمت على صاحبة علامه مفيش انت كان زي الحمامه كلمة صحاب بقت قديمه انا شفت غدر منهم ياما اللي فاكره ضهري ليا قلبي ضهري كلام علي خلاص تعبت وجبت اخري حرام عليكوا ده كتير عليا صحاب كتير صحاب اونطه باعوني ابقى اول محطه مش هصاحب حد تاني كان عندي معاهم كانت غلطة علمت على صاحبي علامة
وضحك علي الناس عود جرحتني وقولهم وجهن الباب ودمعة على خده وريت اجرح بكلمات واطلع اطرده بحشك ظل وبقنبل وتحمل بيت الشام يعجبوك يحبوك مؤنس لك وانت الفوق
بحس يتظل لك وبقندل وتحمل
اللي يعجبوك ما يحبوك مو نزلوك وانت الفوق اسولف علي اشكال لحب السوالف لا تعتقد غرقان من المطره خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلبي اختلف مو ذاك ليك عرفه نفسه سولف علي اشكال لعب السوالف ولا تعتقد غرقان للمطر خايف اني بعد مليت تجرحني وانسى قلب اختلف وذاك تعرفه نفسه على الهم ما اندم ولا اهتم من الفراق ليش اصبر على المر لا افكر ولا اشتاق
دوستان اسپانسر این قسمت از برنامه رستوران ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش وانت الفوز تبي مني ايش تبي ما تقول ايش تبي لك بابا شجاك سابيني سابيني سابيني ما تقول ايش تبي لك بابا شجاك سابيني سابيني مو بيا خنت وتنساني ردت ما حنا متت بالي والنبي ايش تبي ايش تبي ما تقول ايش تبي لك ماما شجاك سابيني سابيني راح العب لعب وكل شوي احب ادري انت شكو صاير عصبي ايش تبي ما تقول ايش تبي لك ماما شجاك ماما شجاك ما اريدك يا ما اريدك روح بعيد ما اريدك يا ما اريدك روح بعيد ما اريدك ما اريدك يا ما اريدك روح بعيد ما اريدك يا ما اريدك روح بعيد ما اريدك
قلبي مسروق حبك بلاني بالشوق والحلا شوف ولا تدوق جنني الحليوة مسروق قلبي مسروق حبك بلاني بالشوق والحلا شوف ولا DJ Darius جنني Malvi Remix.
الحليوة. اخد عقلي وحناني شيبني قبل اواني وعيوني مكتوبة النوم لجل عين وسراني يا عدت قلبي عدت عدت قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي عدت قلبي عدت قلبي احسابك يا حبيب يشهد ربي معذور قلبي معذور مجبور يعشق مجبور بالغصب والله وبالزور حبه ساكن فيه
انا في رأيي تلقى بنسوق الدنيا عنا عني ولا لينا تلقى وطريقنا ما فيهش زن زن عالسكة كنا واحنا اللي قلنا عنده اللي نادي خايفين قولوا لنا حالا دخولنا بنزع عن هادي هادي هادي هادي هادي. انا في رأيي اسمعني يا ابني انا قعدت اتهدي وحالا وقت الاخره زن زن زن انا في رأيي اسمعني يا ابني انا قعدت اتهدي وحالا وقت الاخره زن زن زن انا في رأيي
بنشوفه من وراك
اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك من يومي واخد قراري هفرد جناح اطير بكره هركب فيراري وهكون من الاساطير وحلفت لا يعرفوني وهغني ويسمعوني وكل في كل شارع صوره بالحجم الكبير ندور على البداية ولا تزعل على اللي راح واللي يقول لك DJ Darius كفاية Miley رد عليه Remix.
بالنجاح طوبات حدفتي بيها اكبر وقف عليها شمسك اول ما تطلع هتلاقي التلج ساح من تحت الصفر بدأت سرقت طلعت طفيت النجوم اعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك اسأل عيلتك تقول لك
بنشوفه من وراك
اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تك تك تك تك تك اسأل عيلتك تقول لك بنشوفه من وراك الو وينك يبا ايش دعوة انا فيولو كافي البحرين تعال اشرب قهوة ايوه تعال اضحك شوي جند الراس نزل لك اي شي خذ لك كركرة كلها على الحساب آه، ايه عايش حياتي سفرة الاسبوع الجاي في براشي وياك لا تحاتي خرخش الخرجة روح اي بلدة تخلي شي في البال ترى ما تعيش الا مرة واحدة اسمعني يا الخال يولو يولو يبا يولو You only live once يلا يلا قولو يولو يولو يلا يولو فالين هالليلة لو بروحنا في يولو
اقول لك شيء انا هالسنه يبا الاول في العالم من صدقي هي في شغلات ببالي بخاطري عليها راسم ما ما ما ما ماكو مستحيل المليون جاي بالطريق شوفني بين النجوم كف عليك دايما جاي بالعيد بدق قرض واخذ موتر دوستان خيال اسپانسر این قسمت از برنامه بلاد المره بوديها رستوران كان.
ایرانی عربی شامرزا در جزیره کیش